بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا ايها الاخوه في مدارج السالكين ولا بد مع المدارج ولا بد مع المدارج ان تتدرج انني احذرك اخي وحبيبي ان تظل كما انت لابد مع كل حلقة من الحلقات أن تدر تتدرج مدرجة وأن تصعد سلما وأن ترتقي خطوة يعني لا تبقى فيما أنت عليه بل درجة درجة درجة لابد أن تتصاعد هذا التصاعد حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى أخي وحبيبي اننا في هذا الموضوع تحديدا مدارج السالكين ليس الامر كلاما وانما هو حياه في منزله اليقظه قلنا انزعاج القلب فلا بد ان تشعر بانزعاج القلب لروعه الانتباه لابد ان ترتاع ان يرتاع قلبك حال الانتباه من ركضه الغافلين ان تستشعر بالنهوض النهوض من ورطه الفتره والتخلص من الغفلة لابد أن تشعر بهذه المعاني أن تشعر بها أن تحس بها بلاش نضحك على بعض بلاش يبقى كلام وخلاص بلاش نعجب بمجرد الكلام إنني أريدها حياة حياة لي ولكم إن لم نعش هذه الحياة ولم نشعر هذه المشاعر يبقى ما عشنا الإسلام ومعانيه وحلاوته ما عشنا الإسلام اننا بحاجه الى ان نعيش نحيا ثم نقول لحظ القلب الى النعمه ان تبدا في ان يرى القلب النعم القلب القلب نفسه مش العين يعني ما يبقاش العين هي اللي شايفه النعم وانما شايف نعم ربنا بقلبك يعني شايفها بحب لا- لان الهديه لما تيجي من الحبيب غير لما تيجي من حد تاني حين تاتي النعمه من حبيب فانها تعظم في عين المعطى لعظمه المعطي فلذلك عايزك لحظوا القلب الى النعمه على الياس من قدها ان تشعر بالياس ولذلك قلت لك اكتب اكتب نعم ربنا عليك واحد الاسلام اثنين الايمان ثلاثه الالتزام اربعه العلم خمسه سته إيه اكتب نعم ربنا عشان فعلا واقعيا تحس بالياس انك مش قادر تعد نعم ربنا عليك مش قادر تحسبها مش قادر تحصيها مش قادر تحصرها وعايزك لو انت فكرت انك قادر انك تحصر نعم ربنا عليك لا لا لا ابدا فكر في اه، تفاصيل النعم ذاتها كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها يعني لما تيجي تعد نعمة البصر ما تعدش نعمة البصر تقول نعمة البصر وإنما شوف نعمة العين ازاي النني والسواد والبياض والرموش والجفن والحدقة والشبكية والدموع و خد تفاصيل العين وتفاصيل اللسان وتفاصيل الأسنان وخد تفاصيل الكلام وتفاصيل الحنجرة خد تفاصيل الشعر الشعر اللي في جسمك كله نعم نعم نعم نعم عشان تعجز انا عايزك تحس بالعجز تقول من قلبك يا رب انا عاجز عن الشكر على الياس من عدها والوقوف على حدها ان الانسان يبقى عاجز عن الوقوف على حد النعم يعني مش قادر اعرف وصف النعمه يعني انا نعمه اقول ايه نعمه البصر ولا نعمه الكلام ولا نعمه الاسلام ولا نعمه الايمان ولا نعمه الحياه والخلق نفسها وصف النعمه وصف النعمه توصيف النعمه تحديد النعمه ما اقدرش ما اقدرش احدها فالشعور بالعجز في الجانبين في جانب احصاء النعم العجز عن عدها اثنين الوقوف على حدها وعاجز عن اني اوصفها اكيفها احددها فالعجز عن عدها والوقوف على حدها شوف بقى ابن القيم يقول لك ايه والتفرغ الى معرفه المنه بها احيانا كتيره اقول ان انت نفسك تقعد مع الشيخ محمد حسان شوي ربنا يكرمه ويبارك فيه وانت اما انت بقى فنفسك تقعد مع الشيخ ابو اسحاق الحويني شويه ربنا يحفظه ويكرمه ويبارك فيه ربنا يحفظهم الاثنين ائمه واعلام وانت كان نفسك تقعد مع الشيخ الالباني وانتي كان نفسك تقعدي مع ام المؤمنين بقى السيده خديجه والسيده عائشه اما انت بقى فهتموت وتقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما نفسكش ها ها خليك معايا يلي نفسك تقعد مع الشيخ فلان والامام فلان ما نفسكش تقعد مع نفسك شويه اه انا عايزك يبقى كده نفسك تقفل البيبان وتطفي التليفونات وتبعد عن الناس وتقعد لوحدك كده في خلوة حصينة حد شايفك ولا حد سمعك ولا حد عارف انت فين ولا بتعمل ايه وبتزنق نفسك في ركن كده وتقول لها تعالي بقى يا نفس وبعدين معاكي انت يا نفس ناوية تودينا جهنم ولا ايه واخرتها معاكي يا نفس يعني يا نفسي عمالة تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا ينفع كده آه النفس اللوامة القعدة مع نفسك دي غاية في الأهمية بقالك قد إيه ما قعدتش مع نفسك وخصوصا انا بنصحك تعملها الليله دي بعد ما نخلص الحلقه دي مباشره لوحدك كده وتحس ان ربنا شايفك وسامعك ومعاك اه احساسك ده ان ربنا شايفك وسامعك ومعاك وانت بتعاتب نفسك بتعاتب نفسك وكأنك بتسمعه بتسمع ربنا سبحانه وتعالى بتريه من نفسك مقتك لنفسك هي دي التفرغ لمعرفة المنة بها المسألة محتاجة تفرغ ما بقولكش سيب شغلك واقعد اشحت لا العكس يقول لك اشتغل ولكن لازم ساعة تبقى فاضي فيها لربنا قاعد تناجي ربك وتعاتب نفسك وتبث شوقك وتسأل حاجتك وتدعو ربك ساعة قاعد قاعد بس لربنا هي دي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا دي اللي أنا قلت لك عليها في حلقة فايتة إنك بين المغرب والعشاء في الجامع بس دي في الضوضاء مو في الجامع أنا عايز لك ساعة لوحدك حيث لا يراك إلا الله ولا يسمعك إلا الله ولا يعلم ماذا تصنع إلا الله التفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها هي دي العلم بالتقصير في حقها إذا تفرغت لمعرفة المنة بها هبقى على يقين إني مقصر ودايما أقول ان اللي يقول انا مقصر يبقى مغرور امال اقول ايه اقول انا مذنب اه مقصر ايه مقصر دي كلمة المغرورين اما الصديقين يقول انا مذنب اه ازاي اسمع كلام ابن القيم كده وهو بيقول ايه وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها وهذا موجب اليقظة وأثرها فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له هذا النور لما الدنيا نورت لما النور نور زود النور يا ابني لما النور نور شاف شاف الأشياء على حقيقتها كان قبل كده حال انشغاله بالدنيا حال غفلته بالمعاصي ما كانش شايف النعم كنعمة كان جاهل كان كل مشاغله بيشوف النساء بيشوف البنات بيشوف العربيات بيشوف العمارات بيشوف الأراضي مشغول بدنيا لما لما الدنيا نورت لما النور نور بدأ يشوف بقى نعم ربنا عليه لما شاف النعم يقول ايه لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي هو ده إن لازم العبادة تجيب عبادة فهمني ازاي علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وعلامة رد الطاعة السيئة بعدها احفظ القانون ده واحد بيصلي قيام الليل وبعدين فتح التلفزيون شاف حاجة حرام يبقى ده دليل ان قيام الليل ده مش لله ما كانش خالص غير مقبول رد لان لو قبل يبقى بيقوم الليل يقول طب ان شاء الله بكره اصبح صايم حسنه تجيب حسنه اما حسنه تجيب سيئه يبقى معنى كده ان الحسنه دي سيئه بس انت مش دريان وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لذلك دايما لما واحد يقول لي انا قمت الليل وصليت الفجر في جماعه والنهار ملخبط ايه السبب اقول السبب انك انت معجب باللي انت عملته مغرور مرائي فلما كنت بالليل معجب وشايف نفسك بطل عملت اللي محدش عمله ما هو احيانا تلاقي الواحد منهم كده واقف يصلي كده بالليل ومعجب بنفسه وشفت انا قايم الليل ازاي او والله تلاقي دلوقتي تلاقي الشيخ نايم يصلي الفجر ويبص حواليه كده في الصف فين الاخ فلان فين الشيخ فلان اما شفت هو الموضوع مش موضوع كلام ولا مناظر ولا لحيه ده الموضوع انا انا انا رؤيه النفس دي احبطت العمل احبطت العمل فلذلك يلاقي النهار ملخبط النهار اتلخبط معاه ليه لان هو الانسان نفسه عصى بالطاعه اغتر فلذلك ضاعت منه الطاعة أما ثواب الحسنة الحسنة بعدها لذلك إذا تفرغ لمعرفة المنة بها وعلم بتقصيره في حقها أوجب له ذلك نوعين جليلين من العبودية فإذا يئس من عدها والوقوف على عدها على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية هو عمل طاعتين الطاعتين ادوا له طاعتين تانيين في المقابل الطاعتين اللي هم تفرغ لمعرفة المنة وتيقن بالتقصير الاثنين دول ادوا له اثنين محبة المنعم والإزراء على النفس هي دي انه بقى يحب ربنا ويكره نفسه او ببلاش يكره دي يزري على نفسه الإزراء على النفس من صفات الصديقين لأنه لما يشوف النعم كثيرة ربنا أعطاني عينين ولسان وسترني وأكرمني وعافاني النهاردة واحد بيقول لي أنا تعبان قلت له أنت عندك كم سنة؟ قال عندي 52 سنة قلت له أنت المفروض تزحف على إيديك ورجليك أنت واقف على رجليك؟ قال لي الحمد لله قلت له أهو كده قول الحمد لله ما تقولش أنا تعبان 52 سنة وحلو كده واقف على رجليك تبقى زي الفل احمد ربنا هي دي الإنسان لما يشوف نعم ربنا عليه وانا كنت مكلم الواد محمود حسان انه احنا نروح مستشفى نروح مستشفى ال- معهد الاورام او معهد آه، ناصر ونصور حلقه هناك الناس المساكين الغلابه الطيبين المرضى كنت عايز اقعد جنبيهم كده ونصور لو إن لكني ترددت في اخر لحظه خفت لان الناس يزعلوا مننا انا مش قصدي حاجه غير ان انا قصدي اوريكم كان قصدي ان انا اوريكم رضا الناس دي زي ما قلت كده، انا كتير بفضل الله بروح واقعد جنبي عامل ايه يقول الحمد لله والله كده كان اخر كلام للراجل طيب كده ما شاء الله وشه كله نور رغم انه نوبي و وما شاء الله لا قوه الا بالله يعني جسمه صغير يعني يبدو ان المرض ده اسال الله ان يعافي كل مبتلى وان يشفي كل مريض مسلم المرض ده مخلي جسمه آه، آه، آه، اضمحل و- وضمر كده صغير بقى جسمه صغير خالص و- وهو اسمر ومع المرض ف... لكن وشه منور فبقول له عامل ايه قال لي زي الفل الله اكبر كان نفسي تشوفوا المعاني دي تشوفوا المعاني دي والناس بتتكلم وهو مريض وبقاله مثلا كام سنه مريض وبيتعالج وحامد ربنا حامد ربنا عامل ايه زي الفل راضي قوي قوي واكتر من كده راضي لما تشوف الكلام ده تعرف تحمد ربنا بقى ب- صح مش انا قلت لكم القصه دي 3975 مش عارف اقل من كده ولا اكتر قلت لكم ان في فرق بين واحد تقول له احمد ربنا يقول لك الحمد لله ها ها الحمد لله اه ايه الحمد لله مش دي انا عايز الحمد لله التانية بتاع القلب الراضي الحمد لله الحقيقية قلت لكم ان كان ربنا سبحانه وتعالى في مرة ابتلاني بكربة صغننة كده الحمد لله رب العالمين أسأل الله أن يفرج كربات المسلمين المهم لما انفرجت فقلت الحمد لله فالحمد لله طلعت زي العسل فقلت والله ليه الواحد ما يعملش لنفسه ورد كل شو كل يوم يقول شوية كده الحمد لله فاكتشفت ان احنا بنقول بعد كل صلاة الحمد لله 33 مرة تصدق بقى بس الحقيقة ان انت ما بتقولهاش الحمد لله بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمل مين الحمد لله الحمد لله الاذكار بعد الصلاة دي متعة ده الرسول قال للفقراء لما الفقراء قالوا سبقنا الاغنياء الرسول قال لهم ايه بس قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة تسبقون بها الأغنياء بس احنا للأسف ما بنقولش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا نعرف نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبعدها نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله العظيم عارف أجمل حاجة في الدنيا يا ابني لما تقول سبحان الله الحمد لله الله كلمة الله الله لما بتقولها وتتكرر في كل ذكر دواء دواء اسم الله ده دواء دواء احنا لو قعدنا بعد الصلاة نقول الأذكار دي الأذكار دي لوحدها تبقى علاج لكل أمراض قلبك دواء لكل معاصيك نور يملى قلبك لكن اللي قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وانا لقيت حسبتها تعرف لقيت الفرق بين اللي بيقولهم بسرعه واللي بيقولهم على مهله الفرق ثلاث دقايق ثلاث دقايق اما اقعد اقولهم على مهلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله او اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر الفرق بين لما اقولهم بالراحه كده على مالي واللي بيقولهم بسرعه ثلاث دقايق والنهارده في زماننا انا ما اعرفش ثلاث دقايق يمثلوا ايه في حياه اي مسلم ولا حاجه ايه ثلاث دقايق يعني بيضيعوا في مكالمه تليفون بيضيعوا في في اي حاجه الشاهد لما شاف نعمة ربنا عليه وتيقن انه مقصر يوجب له تيه نعمتين جداد آه. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ايه يقول كلما نظرت في تواصل النعم عليّ تحيرت في شكرها واعلم ان الشكر من النعم فكيف اشكر زي ما قلت لك قبل كده ان الواحد لو اراد انه يشكر نعمه الكلام فقال الحمد لله الحمد لله دي نعمه لان اللي الهمك الشكر وقدرك على الشكر وقبل منك الشكر الله فبقت نعمة جديدة فعايز أشكرها أقوم أقول إيه الحمد لله دي كمان نعمة عايز الشكر أقول الحمد لله دي كمان نعمة طول عمرك تقول الحمد لله ما شكرتش نعمة واحدة من نعم ربنا عليك ده كلام ابن الجوزي يقول وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر يقول لكنني معترف بالتقصير وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق يقول أرجو أن اعترافي لربنا وأنا بقول له يا رب أنا عاجز عن الشكر اعترافي ده ممكن ربنا يعذرني بيه وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق وعندي خلة صفة يعني وميزة وعندي خلة أرجو بها كل خير وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد أو يخدم كأنه يقضي حق المخدوم أما أنا فأرى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي فلنفسي أعمل إذ المخدوم غني عن طاعتي واضح ولا ترجم ترجم طب صلي ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا ابني القضية هي انك عبد وان ربنا خلقك لتعبده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ابن الجوزي بيقول انا عارف ان انا مذنب مقصر لكن عندي صفة ارجو ان ربنا يغفر لي بها ايه هي بيقول ان اللي بيقوم يصلي ان من يصوم او يصلي يرى انه تعبد اللي بيقوم يصلي شايف ان هو عبد ربنا وان هو ادى حق ربنا عليه اما انا ابن الجوزي بيقول اما انا فارى انني اذا صليت ركعتين فانما قمت اكدي فلنفسي اعمل وللناس اللي شايفين انهم بيعبدوا ربنا انت يا ابني بتعبد مين مش لربنا ربنا ما بينتفعش بالعباده بتاعتك دي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو ان كل الدنيا دي بقى عباد ومخلصين ينفعوا ربنا في ايه ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء لو ان كل الناس دول بقوا فجار وكفار يضروا ربنا في ايه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية الكنوت إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ده فهم ابن الجوزي وهو ده الفهم الصحيح للدين انك انت لما تقوم تصلي مش بتصلي بتخدم ربنا او بتنفع ربنا بقول له واحد صمت الاثنين والخميس قال لي يا عم انت تحمد ربنا اني بصوم رمضان قلت له الحمد لله يا عم انا غلطان الحمد لله انك بتصوم رمضان ده من نعمه ربنا علينا ان انت بتصوم رمضان والله ربنا يشكرك ان انت صمت رمضان يا اخي جزاك الله خير انك صمت رمضان ما بلاش رمضان كمان بالمره الشاهد ايه ان القضيه انك انت بتفكر انك عشان صمت رمضان قدمت لي خدمه ولا بتخدم ربنا سبحان الله العظيم والله حصل كده ما تزعلوش مني بس في المثال البسيط ده واحد يقول لي انا زعلان من الشيخ فلان عشان كده بطلت اشوفه مش هسمع له تاني قلت له ياه ياه ده كده الشيخ خسر خساره كبيره قوي ان انت مش هتسمعه ليه كده ده انت كده دمرت حياه الشيخ انت مش هتسمع الشيخ الشيخ خسر ايه ما تسمعش انت حر اصلا زعلان من الشيخ زعلان ليه انت كلمت مع الشيخ لا ما اتكلمتش معاه خلاص انت يعني المفروض انك لما تتعامل مع الشيخ اعطيه مقامه وقدره الشيخ اكبر منك في السن واقدم منك في الدعوه واعلم منك في الدين وله ظروف زي ظروف البشر فلازم تعذر الشيخ وتعرف ان هو يعني اللي انت فاهمه هو فاهمه وزياده ان شاء الله فكونك ان تعاقبه انك ما تشوفوش انت بتعاقب نفسك انت اللي خسرت انك تستفيد فلذلك بقول ايه ان معلش جت دي في دي لكن اللي بيقول آه بيفكر انه لما يصلي خدم ربنا يبقى غلطان اللي يفكر انه لما يصوم ان هو له آه يد على ربنا يبقى غلطان اللي يفكر انه لما يتوب يعني كده نفع ربنا لا يا ابني قال غير أن عندي خلة أرجو أن يغفر الله لي بها أن من يصوم أو يصلي يظن أنه يتعبد أو يؤدي حق المخدوم أما أنا فإذا صليت ركعتين فإنما أكدي فلنفسي أعمل إذ المخدوم غني عن طاعتي غني عن طاعتي سبحانه وتعالى هو الغني لا يحتاج إلى طاعة أحد ولا تنفعه عبادة أحد ولا تضره معصية أحد الكبير المتعال إنما الإنسان ينفع نفسه ويضر نفسه ويعمل لنفسه يقول إيه الشيخ ابن الجوزي يقول إيه جاء في الحديث الدعاء عبادة وأنا أقول العبادة دعاء صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ابن الجوزي بيقول وكمان أنا بقول بعد الدعاء هو العبادة بقول العبادة دعاء أنا لما بعبد ربنا مش بخدم ربنا ده أنا بدعوه إنه يغفر لي بعبد ربنا يعني بتقرب له إنه يقبلني ليا مش له سبحانه وتعالى يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا إنما أنت في حاجتك ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك سبحان الله العظيم يذكر أن رجلا قام بالليل يصلي فلسعه البرد فتدفأ وبكى فبكى من البرد فاستدفأ ونام فرأى في المنام صاحبا له يقول له أيقظك الله وأنام غيرك ثم تبكي نم فلا قمت آه ربنا صحاك تصلي وغيرك نايم والأغرى تعيط لي نام نام يا عم كذلك اللي تاب أنا شايف النهاردة في جماعة من الشباب التائبين لسه واخدهم المنظرة بيحكي عن معاصيه وذنوبه بيحكي عن توبته بيحكي لا يا ابني لا يا ابني الموضوع مش كده اوعى تفكر انك صاحب منة على الاسلام او فضل على الدين او صاحب يد على الله مش انا قلت لكم قبل كده ان من اكبر افات اهل الطاعات ثلاثة أصحاب الطاعات بتصيبهم ثلاث آفات الآفة الأولى استكثار الطاعة اثنين أن يوجب على الله حقا بالطاعة ثلاثة أن يظن بالطاعة أنه غني عن عفو الله ومغفرته اوعى يا ابني لما تطيع ربنا تقول ده انا بقالي ست اشهر ما بيضيعش مني فجر بتستكتر اوعى تقول ده انا طول السنه صايم اتنين وخميس اوعى تقول ده انا بقالي عشرين سنه بعمل عمره في كل رمضان اوعى تقول ده انا حجيت كذا مرة وعملت كذا عمرة واوعى تقول ده انا ختمة القرآن دي ما بتفوتنيش اوعى تستكثر الطاعة انك مهما عملت ما عملتش واوعى توجب على الله حقا لك بالطاعة بعض الناس لما بيطيع ربنا ثم يبتلى يقول كده حتى لو ما قالش بلسانه بس تبقى في قلبه يا رب انا لسه متصدق وخارج من الصلاه يحصل لي كده يعني عب- توجب على ربنا لانك تصدقت ولانك صليت انه يعافيك كثير من الناس تلاقيه بيقول كده م- مش شرط يقولها بلسانه لكن ربنا يشوفها من قلبه ان يقول يا رب ده انا جاي من عمره و ثم يعني انت بتوجب على ربنا انك انت اعتمرت او حجيت او تصدقت او صليت او صمت او قرات او ذكرت ان هو يديك مقابل ده لا يا ابني الكلام ده انت بتقوم بيه واجب عليك انا ب- بشبهها بواحد كان ليا عنده فلوس فبيديني 100 جنيه كل شهر فبقول له يا عم هنخلص اللي عليك ده امتى قال لي انا بديك 100 جنيه كل شهر تديني 100 جنيه ده من اللي عليك يا ابني من اللي عليك ده لسه فاضل عليك كتير من اللي عليك ده انا كل شهر بديك 100 جنيه فانت كده اوعى تفكر ان انت لما بتصلي يعني بتدي لربنا حاجه ده من اللي عليك ده لسه عليك كتير لما بتصوم او بتتصدق اوعى تفكر ان انت اديت لربنا حاجه ده من اللي عليك ده من اللي عليك ولسه عليك كتير ده كل ده من اللي عليك فلذلك ينبغي ان الانسان ينتبه الى هذه القصه ان هو وانا كنت قلت لكم المره اللي فاتت ان عندنا 20 نقطه في شكر النعم لازم نسردها سرد وبسرعه واحد معرفتها والاعتراف بها اولا اثنين ثم العياذ بالله ان يقع في قلبه نسبتها واضافتها الى سوى الله ثلاثه ان يتخلى عن الاسباب فالله مسبب الاسباب يعني لا يت... يعني يتخلى عن نسبه النعم الى الاسباب بل تخرق عينه الاسباب لترى النعمه من مسبب الاسباب أربعة الثناء على الله بها خمسة محبة الله عليها ستة شكره بأن يستعملها في طاعته سبعة أن يستكثر قليلها عليه ثمانية أن يستقل كثير شكره لله عليه ثمانية أن يشكر الله على قبول شكره عليها عشرة أن يعلم أنها وصلت إليه ما غلطتش في النمرة هي عشرة أن يعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها 11 أن هذه النعمة وإن وصلت إليه فهي لله في الحقيقة وليست للعبد اوعى تفكر عشان ربنا اداك نعمة انها بقت بتاعتك لا ده ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم مال الله حتى الفلوس وهي عندك دي مال الله من مال الله الذي آتاكم فاوعى تفكر ان ربنا اعطاك نعمه يعني بقت النعمه ملكك لا مش ملكك ده إنما ملك الله ما زالت وإنما أنت مستخلف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه النمرة اللي بعدها أن تزيده النعمة انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم كلما جدد الله لك نعمة فأحدث لله عبودية جديدة بهذه النعم ومحبة وخضوعا وذلا كلما جدد الله لك نعمة فأحدث لله مزيدا من الرضا كلما أحدث الله لك نعمة فجدد لله توبة وانكسارا واعتذارا هي دي هو ده فهم النعم وموقف العبد المؤمن من النعم لازم تستق... تستكثر نعمة الله عليك تعتقد أنك لا تستحقها تؤدي الشكر تستقل الشكر تطلب قبول الشكر تحدث لك النعم ذل وتواضع أن تعترف أن النعم عارية سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إيه يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود النعم لازم نحسن جوارها لأن النعم دي جيران مش أملاك اوعى تفكر إن حاجة ملكك الدليل إن الفلوس اللي في جيبك دي مش ملكك إنك لو مت هيفتشوك هتدخل القبر ما معكش ولا شيء ولا شيء اسمع بقى كلام ابن القيم كلام زي الفل بيقول ايه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله وبالله ومن الله الله أيوة يا سيدي شوف الكلام بقى كلام زي الفل أقول تاني طب ادفع الدافع عندنا بالصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اسمع تاني كده بالراحة واحدة واحدة من غير شرح لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله وبالله ومن الله كلام زي الفل اللي هينتفع بنعمة الله اللي يعرف نفسه ويقف عند حده عشان كده معانا في منزلة اليقظة انه اذا عرف النعمة وشاهد عظمتها وكثرتها أزرى على نفسه هي دي أزرى على نفسه شوف يا ابني شوف يا حبيبي شوف يا أخويا يا عمي يا سيدي يا آبا اسمعني الله يخليك اوعى تفكر في يوم من الأيام ان انت حاجة اوعى تفكر دي هي دي اللي تسقطك من عين الله انت مين وانت ايه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لما السيدة عائشة تقول له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك يقول أفلا أكون عبدا شكورا قال لا تطروني في الحديث لا ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله شفت ازاي اوعوا تقولوا حاجة اكتر من عبد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خليل الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى هذا النمط سار السلف اوعوا تك- تقولوا عني حاجة أكتر من شوف سيدنا أبو بكر يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن سيدنا عمر لما عبد الله بن عباس قال له أبشر يا أمير المؤمنين فقد فتح الله بك الفتوح ومصر الله بك الأمصار وفعل بك وفعل ومات رسول الله وهو عنك راض قال اسكت يا ابن عم رسول الله المغرور من غررتموه والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر سبحان الله العظيم عمر اللي بيقول لابنه يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي ده عمر الفاروق عثمان بن عفان يقول والله لأنا أهون في نفسي والله لنفسي أهون عندي من أن تراق في محجنة من دم لما يقولوا له نقاتلهم اللي بيعتدوا عليك اللي محاصرينك قال لا أنا أقل من إن مسلم يتجرح عشاني عبد الله بن مسعود وأنا بكلمك عن من شهد لهم رسول الله بالجنة عن الأكابر عبد الله بن مسعود اللي الرسول قال هذا عبد قد غفر له اللي قال عليكم بهدي ابن مسعود خرج من المسجد مرة فتبعه أصحابه فقال ارجعوا حدش يمشي ورايا فإنه زلة للتابع زلة للي ماشي ورايا ماشي ذليل ورايا وفتنة للمتبوع وفتنة للي, للي الناس ماشية وراه وفتنة ليا ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب انهم ارجعوا انتوا لو تعرفوا حقيقتي تشيلوا تراب وتحطوا فوق دماغي وفي رواية أخرى لضربتموني بالنعال ده ابن مسعود ودايما اقول السؤال التقليدي لما ابن مسعود يحطه على راسه تراب امال يحطه على دماغنا ايه نيله زفت هو ده الازراء على النفس هو ده الازراء على النفس كان بقى السلف قاطبه كده أبو الدرداء رضي الله عنه حكيم الأمة يقول لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس ولن يكون العبد ناصحا لنفسه حتى يعود على نفسه بالمقت ولو ذهبنا نستطرد في ذكر أحوال الصحابة مش هنخلص وذمهم لأنفسهم علانية شوف آه، تعال اللي بعدهم اللي بعدهم اللي بعدهم خد مثلا آه، أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل لا لا لا سفيان سفيان الثوري يقول ايه إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف فأف لي وتف سفيان سفيان مالك بن دينار لما جه يموت جلس عنده سفيان ومحمد بن واسع وقال له أبشر يا أبا يحيى أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجو فقال أو تطمع لمثلي أن يدخل الجنة هو أشكالنا كده تدخل الجنة مالك ابن دينار أشكاله ما يدخلوش الجنة امال إحنا اللي ندخل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله محمد بن واسع اللي جعفر بيقول والله لو خيرت أن ألقى الله بأي صحيفة لاخترت صحيفة محمد بن واسع محمد بن واسع اللي قال عنه قتيبة بن مسلم في حرب الترك لأصبع محمد بن واسع خير عندي من مئة ألف فارس محمد بن واسع بيقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي محمد بن واسع طب بالله عليك بالله عليك انت بالله عليك جاوبني تفتكر ذنوب محمد بن واسع ده كانت ايه كان بيشوف كليبات في التلفزيون كان بيشوف بديهات وبنطلونات محزقه في الشوارع محمد بن واسع كان على ايامهم في افلام وتمثيليات قول لي قول لي محمد بن واسع كان في بنوك وربا ونصب واكل حرام قول لي قول لي قول لي كان ذنوب محمد بن واسع ايه كان الذنوب ايه لما يقول لو ان للذنوب ريح امال احنا نقول ايه والله ما انا عارف نقول ايه يونس بن عبيد يقول والله اني لاعلم مئة خصله من الخير لا أجد في نفسي منها واحدة سبحان الله العظيم يا شباب أنا مش عارف أقول لكم إيه ولا إيه سبحان الله العظيم قال مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو بعرفه وبكر بن عبد الله المزني يوم عرفة ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيه مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير اتنين أشقاء بص لبعضهم كده وواحد منهم قال لأخوه لو ظننت أن في الجمع أسوأ مني ومنك فقد أسأت الظن يقول له عارف في عرفه واقفين 2 مليون ولا 3 مليون اسوا واحد فيهم انا وانت انا بسوق الكلام ده للي النهارده عمال يقول ده الملتزمين فيهم والمنتقبات فيهم والمسلمين فيهم وانت انت فيك ايه قول عن نفسك كان بكر ابن عبد الله بن المزني إذا مر به شاب قال هذا خير مني فهذا ارتكبت من الذنوب أكثر منه وقد طال عمري وإذا رأى رجلا كبيرا قال هذا خير مني فقد عبد الله قبلي صلة ابن أشيم يقول اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فإن مثلي لا يجرؤ أن يسألك الجنة عمر ابن عبد العزيز تسمع عنه أمير المؤمنين الأمير العادل يعدونه خامس الخلفاء الراشدين قال له رجل كيف أصبحت قال أصبحت بطيئا بطينا متلوثا من الخطايا أتمنى على الله الأماني وأنا مش قادر أعلق مش قادر والله أعلق على الكلام ده أقول إيه عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا في سنتين عمر بن عبد العزيز الذي أعاد خلافة راشدة في خلال سنتين عمر بن عبد العزيز ويقول أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا وأتمنى على الله الأماني لقي مالك بن دينار ثابتا البناني فقال له كيف أنت يا أبا يحيى فقال مالك بن دينار كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير استحقاق فكيف بك يا أبا محمد فمد عنقه وخفض رأسه وقال هذا عذر الخطائين الأشراء وأقبلا يبكيان حتى سقطا على الأرض رفع راسه لفوق وميل رقبته للأرض وقال له هذا عذر الخطائين الأشراء اللي انت بتقوله ده عذر الخطاء الأشر انه بيقول ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير استحقاق امال نقول ايه نقول ايه نقول ايه نقول ايه والله ما انا عارف نقول ايه هذا عذر الخطائين الاشراء واقبلا يبكيان حتى سقطا على الارض آه الكلام كتير في ذكر في ذكر أحوال هؤلاء السلف في الإجراء على أنفسهم وذم أنفسهم فكيف نقول نحن في أنفسنا ولم يبلغ عملنا ذرة من عملهم ولا حالنا عند الله بلغ درجة واحدة من حالهم الإزراء على النفس هؤلاء الذين ينتفعون بنعمة الله من العلم والإيمان لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي هم ثلاث كلمات الأشر والبطر والكبر كلمة أنا قالها إبليس قال أنا خير منه وكلمة لي قالها فرعون قال أليس لي ملك مصر وكلمة عندي قالها قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أنا ولي وعندي لما قال إبليس أنا طرد من الجنة وصار شيطانا رجيما ولما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه أغرقه الله وأجرى الأنهار من فوقه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وعندي لما قالها قارون خسف الله به الأرض خسف الله به الأرض فاحذر هذه الكلمات الثلاث أنا ولي وعندي لم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله وبالله ومن الله فالله هو المان به ابتداء وإدامة فالله هو المان به ابتداء وإدامة الله هو الذي ابتدأ خلقك والله هو الذي يديم وجودك فإنما ابتداءك من الله وإدامتك من الله ولا استحقاق من العبد اسمع فالله هو المان به ابتداء وإدامة لا سبب من العبد ولا استحقاق من فضل الله عليك انه سترك من فضل الله عليك انه عافاك من فضل الله عليك انه اقام وجهك بين الناس ده من فضل الله عليك مش منك لذلك انما يرى الناس ستر الله عليك دايما يقول السلف اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك لما تشوف الناس معجبين بيك هم معجبين بايه بالستر مش بالحقيقه معجبين بالستر إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم استرنا على ما تحب فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره ناس معجبين بالستر لكن لو شافوا الحقيقة ما زل لسان بذكر خير لنا أبدا الحمد لله ذلك القيم بيقول إيه فهو المان به ابتداء وإدامة لا سبب من العبد ولا استحقاق فتذله نعم الله عليه وتكسره في قصة جعفر ابن أبي طالب أنه دخل على النجاشي أرسل إليه النجاشي يوما فأتاه فرأى النجاشي في هيئة منكره يلبس لبسا خشنا والنجاشي أسلم لما مات النجاشي الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على كافر فده دليل ان النجاشي أسلم وكان مسلم فالشاهد ايه النجاشي أرسل إلى جعفر ابن, ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهاجرا إلى الحبشة فأتاه جعفر فلما دخل جعفر على النجاشي وجد النجاشي يجلس في هيئة منكره يلبس لبسا خشنا ويجلس على الارض المفروض ان هو ملك فكان بيقعد على كرسي المملكه ويلبس تاج المملكه لقاه لابس لبس مقطع وقاعد على الارض وبياكل اكل خشن فانزعج وقال مالك فقال له بلغني اليوم ان الله اظهر نبيه محمدا على عدوه كان الانتصار في غزوه بدر بلغني اليوم أن الله أظهر نبيه محمدا على عدوه وإن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يظهر له بها العبد تواضعا كلام زي الفل قال له إن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يظهر له العبد بها تواضعا لما ربنا ينعم عليك بنعمة اظهر التواضع أكثر أظهر الذل أكثر أظهر عبادة أكثر لذلك تكسره نعم الله عليه فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله هو ده لما تجيك النعم تعتقد أنك مش النعم أنك من الله وبالله ولله وليس لك منك شيء انت منين انت ايه عملت ايه عندك ايه ليك ايه ولا شيء تذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا بها ولا فيها خيرا البتة فليس له ولا به ولا فيه ولا منه خير البتة إلا أن يخلق الله فيه ذلك وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء آه قل لي بقى أنت نعم ربنا عليك بتعمل فيك ايه عملت فيك ايه جددت فيك ايه انت احدثت بالنعم ايه تقدر تقول لي هي دي الوقفة اللي عايزك تعيش معاها طول الأسبوع ده انك تقعد تتفحص النعم لما ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بانك عرفت الدين وتاب عليك قدمت لربنا ايه ولما ربنا انعم عليك ونجحت في الدراسة قدمت لربنا ايه ولما ربنا انعم عليك ورزقك بزوجة شكرت ربنا ازاي ولما ربنا انعم عليك واداك شقة بيت لك قدمت لربنا ايه ولما ربنا ثبتك في شغل ولما ربنا نجاك من الفتنة الفلانية ولما ربنا عافاك من البلاء الفلاني ولما ربنا رزقك الولد الفلاني ولما ربنا هداك للالتزام ولما ربنا حفظك جزء من القرآن كل النعم دي عملت فيك ايه وقدمت لربنا بيها ايه اقعد اقعد وتفرس النعم واسرد النعم واعترف اعترف بالعجز يقول ابن القيم فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير انه شهد المنة وشهد التقصير نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم يحب ربنا واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له وإزراؤه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه فصار متحققا ب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي أبوء يعني أقر وأعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أقر وأعترف بالنعمة وأقر وأعترف بالذنب هذا التسليم والاعتراف والتوجه والذل والخضوع والانكسار هذا ما يجلب العفو من الملك القهار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله